بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين آه، في واحد يسأل سؤال بيقول اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك هل هذه الآية يقصد بها نفسه أم الله أرجو التفسير لا طبعا يقصد بها الله ما يقصدش بيها نفسه لان هو عارف ان عمره ما هيوصل ايه الملكوت لكن عارف ان المسيح هيروح فين فزي ما يكون بيقول له لما توصل لملكوتك ابقى افتكرني لان صاحب السؤال افتكر متى جئت يعني لما انا هاجي في ملكوتك افتكرني لان ما دام هو وصل لملكوت يبقى مش هيوصل الا اذا كان ايه الا اذا كان فاكره صح ولا لا ولا هيوصل ويقول له لا ارجع تاني فبيقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتي ونقدر نقول ان اللص اليمين اتقى هذه المعلومة من عدة اسباب السبب الاول هو كان زي اللص الشمال بيجدف على المسيح الكتاب المقدس يقول اللصان كان يعيرانه يعني اللصين كانوا بيعيروه فبيقول اللصان كان يعيرانه وبعدين وهم بيعيروه والناس بتشتمه اول خطوة وجهت قلب اللص ان سمع يسوع بيقول يا ابتاه اغفر له فتصور لما واحد بيقول بينادي لمين بينادي لابوه فهو بيبص افتكر ان ابوه وسط الناس ما لقاش في وسط الناس ابوه لان كل الناس ايه بتشتم فيه فبص عليه لقاه باصص فين باصص لفوق فقال الله يعني انت ابن مالك السماء وبعدين لقى مكتوب على راسه يسطى يسوع الناصري ملك اليهود يبقى ملك والملك دايما ابن ايه ابن ملك وبعدين ابوه فين في السماء فالحتتين دول ساعدوه قال له طيب انت دلوقتي اول ما هتخرج روحك هتوصل لمملكة ابوك يا ترى مملكة ابوك اللي هي مملكتك فبيقول له يا ترى لما توصل لمملكتك هتفتكرني اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك يبقى تقع اذكرني على الرب اللي يوصل مش هو اللي ايه اللي يوصل برضه صاحب السؤال بيقول ارجو انك تكمل لنا مزمور 69 69 ده اللي بنيناه في اسبوع الالام وكملناه خلص وموجود مع الاخ كمال يعني ممكن يوضبه ويجيبه الباقي باقي الشرايط توصل وعلى فكرة بالمناسبة خلصت برضه شرح سفر اعمال الرسل اعمال الرسل 28 اصحاح خلص كام شريط ستين لغاية دلوقتي ستين شريط لغاية دلوقتي هم اللي خلصوا وبرضه موجودين اللي يحب يحجز واحد بيسأل سؤال بيقول قضيت عمري كله في مشغوليات العالم الفاني ونويت اني لما اطلع على المعاش ابدا حياتي مع ربنا وفعلا ربنا طول باله عليا وطلعت على المعاش فمش تريح على الخمس سنين الاولى من المعاش وبعد كده تبتدي مع ربنا ولا تعمل ايه واريد ان ابدا مع يسوع فماذا افعل كل ما تنصحني به ساعمله لاني مشتاق للحياه مع ربنا بعد كل هذه هذا الاهمال البالغ شوف انت المفروض تبدا بقوه كونك انك تقول انا هبتدي بعد ما اطلع المعاش يعني ما كانش فيه اشتياق في قلبك لمين لربنا واللي خلى ربنا صبر لك لما تطلع على المعاش لان هو فيه اشتياق لقلبه لخلاصك يبقى كن صبر عليك الفترة دي كلها يعني هي علامة حبه الكبير ليك اعلان محبته الكبيرة ليك اعلان محبته الكبيرة ليك دي نمرة واحد نمرة اتنين انا دايما اقول ان ربنا اللي بيبدأ فيا مش انا اللي ببدأ يعني تعالى وخد ثلاث خطوات الخطوة الاولى افتح الكتاب المقدس وعيش كلمة ربنا النقطة الثانية ابدأ الصلاة النقطة الثالثة صاحب القديسين يعني ايه صاحب القديسين يعني خلي ليك اصدقاء من بتوع ربنا خلي ليك اصدقاء من بتوع ربنا انا دايما اقول الانسان لما يصاحب القامات العالية هي... هيعلى معاهم لما يصاحب القامات العالية هيعلى معاهم وعلى فكرة في الامور المادية لما تبص للي اعلى منك تتعب لكن في الامور الروحية لما تبص للي اعلى منك تستريح يعني شوف شوف قامات عالية وحاول تقلدها وحاول تعاشرها ومن عشر القوم اربعين يوم صار منهم تبص تلاقي ناس بيحبوا ربنا قلبهم بالجهد في حياة الصلاة في اشتياقات لله لما انت تتصادق مع الناس دي قلبك كله هيتوجه لمين هيتوجه لربنا عشان كده اقرا الانجيل عيش الكتاب المقدس يعني والراجل اول ما يبدا الكتاب المقدس على طول ودنه هتنفتح وقلبه هتنفتح التلاميذ في بدايتهم يقول لك فتحت اذهانهم ليفهموا المكتوب وبعدين يقول لك وفتح الرب قلب ليبيا فتح الرب قلب ايه ليبيا فنمرة واحد ابدأ بكلمة ربنا ابدأ بالانجيل وبعدين عيش الصلاة تقول لي اصلي ازاي قبل صلاتك العادية هتوصل للصلاة الروحانية دي قالها الان بطل قال له واحد بيسأله بيقول لي يا ابي كيف انتقل من الصلاة الضعيفة للصلاة القوية قال له بالصلاة الضعيفة هتصل الى الصلاة القوية يعني ابدأ ابدأ على قد مقدرتك وعلى قد معرفتك ويكون عندك النية ويكون عندك الاتجاه وتكون حاطط ايدك على المحراب وما تبصش وراك وهتبتدي النعمة تستلمك خطوة بخطوة واحد بيسأل سؤال بيقول في متى 13 57 قال لهم يسوع ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته ما معنى هذه الآية وما نوعية الجسد الذي اتخذ السيد المسيح أثناء وجوده على الأرض يعني ده عبارة عن إيه سؤالين مش سؤال واحد السؤال الأولاني ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه ده معروف مش محتاج لتعريف ليه دايما الإنسان في وطنه بلا كرامة لأن الناس اللي عايش وسطيهم شافوه وهو طفل الناس وهو, وهو عايش وسطيهم شافوه وهو طفل يعني انا لو روحت بلدنا اهل بلدنا الناس الكبار شافوني وانا عيل وانا بلعب في الشارع وانا بجري وانا بتشاقى فتبص تلاقي دايما البشر الصورة الاولى معمولة ايه منطبعة في ذهنهم واللي خلى الرب يسوع قال الكلام ده لما جم وقالوا ان ده يسوع ابن الله قالوا ليه مش ده ابن النجار اللي اسمه يوسف مش ده النجار اللي ابوه اسمه يوسف وامه اسمها مريم مش ده اللي كان عايش في المحل الصبي وبيشتغل شبابيك وبيبان ويعمل طبليات وكراسي وبيشتغل نجار النهار كله يشتغل ماسك المنشار والمنقار وبيشتغل هل هو النجار ده ابن الله عشان كده رب يسوع قال لك ليس نبي بلا كرامة الا في وطنه يعني دين اهل عشان كده دايما في الوطن بتاع الانسان ما بيبقالوش كرامة عشان السبب انه نشأ في وسطهم كطفل لكن الناس اللي بيتقبلوه يعني انتم شفتوني كاهن يعني ما شفتونيش قبل كده فهم شافوا الصورة الاخيرة فخارج المنطقة شافوا ان ده ابن الله فالنفس بتستقبل ايه ابن الله عشان كده يسوع ما قدرش يعمل آية واحدة ولا معجزة في بلده اللي هي في النصرة وفي وسط أهله يقول لك لأنهم لم يكونوا يؤمنون به وعلى فكرة كانوا بيعتبروه إيه مختل العقل كانوا بيقول ده مخه ضارب يعني ده مختل العقل يعني مخه ايه مخه ضارب لكن بعد الايمان الحقيقه شوف يهوذا يهوذا ده من ضمن عيلته ويعقوب الكبير اللي كتب رساله يعقوب ده من ضمن عيلته لانهم اولاد خالته شوف يهوذا لما يقول لك يهوذا عبد ليسوع المسيح يعني شوف الايمان رفع الانسان ازاي واحد بيسأل سؤال بيقول إن الإنسان كثيرا ما يسقط في الخطية ويبعد عن الله والرب يقول ارجعوا إلي فأرجع إليكم فكيف نرجع إلى الله إن لم يرجع الله إلينا لكي نرج يرجعنا إليه بمعنى إن الذي يبدأ أولا هو الله أم الإنسان الرب يقول لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا إذا الإنسان لا يستطيع أن يرجع إلى الله بدونه ولكن الله هو الذي يرجعنا إليه وحتى لكي يطلب الإنسان التوبة يحتاج أن تلمسه تلمس النعمة قلبه ما هو موقف الله من الرافضين له والمقاومين له والمدمنين لعمل الشر والعاجزين عن القيام من السقوط في الخطية هل يتركهم الله لأنفسهم أم يساعدهم لخلاص نفوسهم كيف هل يستطيع الله بكلمة واحدة من فمه أن يجعلني قديس لكي أدخل ملكوت السماوات إنه يستطيع إذا لماذا يتركنا الله لكي أجاهد وأتألم على الأرض عجبني السؤال ده شوفوا يا احبائي صاحب السؤال الحيرة اللي وقع فيها وقعوا فيها كتير من القديسين العظماء لدرجة ان المرنم في المزمور يقول له حتى متى تنساني يا رب الى الانقضاء حتى متى تصرف وجهك عني هل ربنا بينسى هل ربنا ده بيقول ان نسيت الام رضيعها انا لا انساكم يقول الرب ان نسيت الام رضيعها انا لا انساكم يقول الرب لكن يا احبائي اللي انا عايز اقوله ان التوبه او الخلاص هي دعوه من الله واستجابه من الانسان أقول تاني هي دعوة من الله واستجابة من الإنسان اوعى تفتكر ان في يوم ما تيجي لربنا انت اللي جيت له لا ده هو اللي دعاك وقال لك تعالى ولو قعدت تدقق كتير تقول انا جيت ربنا مثلا يوم واحد تمانية تمانية وتسعين عارف ربنا دعاك امتى يمكن من عشرين ثلاثين سنة كل يوم يناديلك كل يوم يناديلك بس انت ابتديت تسمع وتجيله يوم واحد ثمانية فهي دعوة من الله وانا قلت مرة في عظة من العظات لما هتخرج من الجسد هتلاقي ربنا وجه لك يوريك المرات اللي وجه لك الدعوة فيها ولا يقل عن اثنين ثلاثة مليون مرة ربنا وجه لك الدعوة اثنين ثلاثة مليون لا يعد لان كل لحظة بيصبر علينا فيها ربنا يدعونا ويكفي ان ربنا مش انت اللي بتجيله هو اللي بيجيلك والدليل على ذلك ان هو بيقول انا واقف على الباب اقرع يبقى مين اللي بيخبط مش انت اللي جاي تخبط انت جاي تخبط بعد ما هو خبط على بابك ودخل فلما دخل عندك قال لك تعال لما دخل عندك قال لك تعال بيتك ضيق وبيتك كرب وبيتك ضعيف تعال معايا في بيتي وراح نقلك لبيته عشان يفرحك يبقى اذا هي دعوه من الله لكن صاحب السؤال بيقول ليه ربنا بكلمه واحده يرجعني هل ممكن ربنا يخليني قديس بكلمه ايوه ممكن بس مش هيخليك قديس ما يخليكش ابنه امال يخليك ايه يخليك في هيئه ملاك واذا كنت في هيئه ملاك تبقى في هيئه ايه خدام مش في هيئه ابن لان هو لما خلق الملائكه خلقهم ايه قديسين خلقهم قديسين الملائكه القديسين القداسه بتاعه الملائكه اتوجدوا فيه هم خلقوا والشيطان لما اتكبر اتكبر من ذاته وقلب قداسته الى نجاته بكبرياء نفسه وبضياعه لكن انت صورة الله وبما انك صورة الله يبقى لازم الصورة تبقى تبقى النص ليه للأصل الصورة تبقى النص النص للأصل صاحب السؤال ده عمل زي واحد راح لرسام وقال له ارسم له صورة فلما جه يرسم له الرسام صورة قال له ممكن ليه طلب للرسام قال له ايه قال له ممكن تعمل عينيا خضراء وشعري اصفر ووشي ابيض وشكلي جميل عارف الرسام يقدر ولا لا يقدر يروح عامل له صورة جميلة ويقول له اتفضل وياخد الصورة ويروح ادي صورتي الناس هيصحب عليه يقولوا له لا لا صورتك ولا تعرف روح ارميها بقى بره امال ازاي تطلع صورتك صورتي لازم تكون ايه صدق النص مني فربنا خلقنا على صورته بما ان ربنا حر يبقى لازم احنا يبقى عندنا ايه لو سحب مننا ربنا الحرية يبقى الصورة ايه اتغيرت يبقى الصورة اتغيرت لو سحب الله من الانسان الحرية يبقى الصورة يا احبائي اتغيرت عشان كده هو ربنا ادانا الحرية بما ان الله عارف للخير والشر فلا بد ان الانسان يكون ايه عارف للخير والشر وده اللي قاله ربنا بعد ما سقط ادم قال هو ذا الانسان صار كواحد منا عارفا ايه للخير والشر طب بس الانسان اللي هو صورة الله عارف للخير والشر هو صورة لكن الاصل نور لكن الصورة تراث فاذا الصورة ضعيف يبقى بلا شك ان الصورة هتقع في الشر اكتر منين من الخير قال لك انا اقدر اسندها واقدر اديها طبيعتي الالهية واقدر اديها قوة وهي تراب زي ما هي لغاية ما توضح الصورة وتوضح الصورة والانسان الترابي يقدر يمجد الله من خلال الضعف الانسان الترابي يقدر يمجد الله من خلال الضعف يبقى اذا احنا ما نسألش ليه ربنا يخلينا في الدين نمرة اثنين الجهاد كلمة اجاهد الجهاد ده عمل يا احبائي لذيذ جهاد يعني ايه كلمة يجاهد يعني ايه يعني يعمل كلمة يجاهد تساوي كلمة ايه يعمل العمل ده من المميزات الحلوة انتوا ليه بتفتكروا ان العمل هو الانسان بيكره العمل ليه ها عشان الفشل على فكرة الانسان بيخاف من العمل عشان ايه الفشل لكن لو الانسان بيعمل عمل ويكون عمله ناجح بيبقى ايه بيبقى مبسوط بيه وبيبقى فرحان ومما يدل ان الانسان محتاج للعمل ان الانسان بمجرد ما بيطلع على المعاش بتلاقي نفسيته ايه تعبت ومتضايق وزهقان ويقول لك الانسان الجدع بيعمل ايه يروح يدور على شغله ولما تيجي تقول له طب تشتغل ايه محتاج يقول لك لا مش عشان الفلوس مش محتاج لفلوس انا معايا فلوس تقضيني طب ما بتشتغل ليه لان باجت كياني في العام باجت كياني في العام الانسان ده اتخلق عشان يعمل ام بنطوني صب الرهبان لما حد يترهبن ويتوحد لقى حته ايه العمل تعب تعب ونفسيته تعبت لغايه ما ظهر له الملاك وقال له يا انطونيو السبب تعبك انك ما بتعملش بتصلي بس والكتاب بيقول من لا يعمل لا يأكل فقال له اعمل زيي فبص لقاه قاعد وجايب الخوص اللي هو بتاع النخل وبيعمل ايه مقاطف فابتدى الاب انطونيو يجيب الخوص ويشتغل المقاطف ويبيعها وبثمنها يعمل ايه يجيب الاكل بتاعه ويعيش على هذا العمل عشان كده العمل حاجة مهمة واحد من الرهبان راح للاب انطونيوس وقال له قال لهم وهو لا لابو مقار وقال لهم ايه قال لهم انا جاي اتوحد يبقى لازم اصلي ال 24 ساعة فلما دخل واترهبن جم يوزعوا له العمل قال لا انا مش جاي عشان اشتغل لو كنت عايز اشتغل يبقى كنت اشتغلت في العالم طب خد شويه الخوص دول اصفرهم قال لا انا الاسبيه وبس فالقام بقى ابو مقار قال لهم طب خلوه يدخل الكنيسه وادوا له الاسبيه وبلاش ما تدروش اي حاجه فدخل الكنيسه وادوا له الاسبيه وقال لهم عمل الوحيد هو الصلاه قالوا له خلاص سابوا يصلي جه الظهريه اكلوا الرهبان وما بعتلوش هو قاعد في الكنيسه منتظر جه المغربيه ما حدش سال فيه وبعدين طلب قال انا عايز اقابل ابو مقار عايز اقابل ابو مقار فقال له تعال عايز ايه قال انا لا غدوني ولا عشوني ولا اكلوني يا حبيبي انت ما قريتش في الانجيل ان من لا يعمل لا ياكل انت رفضت انك تعمل يبقى تاكل ازاي عايز تاكل اعمل اشتغل يبقى هنا كان العمل فاذا كان الرهبنه فيها عمل عشان كده لما نيجي نقول ايه هو الجهاد الجهاد هو عمل الانسان يعمل واوعوا تفتكروا ان في الابديه مش هنعمل لا هنعمل والدليل على ذلك ان هناك هنعمل بيقول هنا الامين هنا في القليل اقيموا على ايه على الكثير يعني هناك عمل على مستوى ايه على مستوى اعلى لكن اللي بيخلي العمل دمه تقيل الفشل الفشل الخسارة الخوف من الخسارة والخوف من الفشل ده اللي بيخلي العمل دمه تقيل لكن تعرف الإنسان اللي بيشتغل و- وعمله كله ناجح ناجح ناجح بتلاقيه ما بيكلش منين من العمل بتاعه واحد بيقول نحب ان نعرف معنى كلمة سأرسل انا من عند الاب ينبثق وبعدين بيقول ما معنى كلمة ينبثق وما الفرق بين الإرسال والانبثاق الإرسال خارجي لما واحد يرسل حاجة يعني بيبقى إرسال إيه خارجي لكن الانبثاق يخرج منه ويبقى فيه يخرج منه ويبقى فيه ودي ما تت- ما تنطبقش إلا على إيه على الأقانيم الثلاثة فكلمة من عند الب- الآب ينبثق يعني يخرج منه وفي نفس الوقت إيه؟ فيه موجود فيه زي إيه بالضبط؟ زي الفكرة يقول لك الفكرة دي انبثقت الفكرة دي انبثقت منين؟ من عقلي أول ما الفكرة طلعت من فكري عملت إيه؟ كتبتها كتبتها على الورق وبقيت رسالة وبعتها وأرسلتها والناس قريتها يبقى الفكرة انبثقت وإيه وخرجت وفي نفس الوقت ما زالت إيه ما زالت موجودة الفكرة ما زالت موجودة الفكرة لكن الرسول يخرج دون أن يكون يعني الرسول ده حاجة منفصلة لما واحد بيبعت أحد الرسل الرسل الاثنى عشر أو, أو السبعين رسولا دول خرجوا علشان يعملوا وهيرجعوا في خروج وفي رجوع يقول لك ولما رجع الرسل حدثوه بما ايه بما فعلوا لكن الروح القدس ينبثق يعني يخرج منه وفي نفس الوقت ايه يبقى فيه احنا وصلنا في اصحاح 16 آية 22 من إنجيل القديس يوحنا للآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قلنا في المرة اللي فاتت ولكنني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم. وقلنا ليه قال أراكم؟ ما قالش تروني رغم ان الكتاب المقدس بيقول فرح التلاميذ اذ راوا الرب فهم راوه ولا هو اللي راهم هو اللي راهم الاول هو اللي راهم الاول ولكنني ساراكم وكلمة أراكم لما واحد يقول أراك يعني معناها بيدور عليك صح ولا لا؟ لما انت تكون عايز واحد في وسط الزحمه وتقعد تبص كده مالك تقول اصل فلان مش شايف اهو شفته يبقى كلمة شفته رأيته يعني معناها ايه انت بتدور عليا يبقى ربنا دايما بيدور علينا ربنا دايما هو البداء احفظوا الحتة دي لان الحتة دي هتفرح قلوبكم الحتة دي هتفرحكم وهو قالها بمنتهى الصراحة في آية من الآيات لستم أنتم اخترتموني بل أنا الذي اخترتكم ليه بيقول الحتة دي ليه بيقول أراكم لأن الشيطان بيجي ويقول لك وهو أنت شكل ربنا يشوفك ده أنت منظرك أصحابك قرفوا منه وقرايبك زهقوا منك وزي ما قالت عروس النشيد بنو امي غضبوا عليا يعني اقرب ما ليا اخواتي بنو امي اللي هم مين اخواتي كرهوني بنو امي غضبوا عليا يعني اخواتي كرهوني ما بيحبونيش فاذا كانوا اقرب ما ليا كرهوني يبقى ربنا لا لا لا لا, لا. يجي الشيطان يقول لك ده ربنا عيناه اطهر من ان تنظر ايه الشر هيبص الواحد زيك يا خاطي ايوه بص للعشار وبص للي امسكت في ذات الفعل ومشي على رجليه ست ساعات عشان واحدة ساقطة ست ساعات عشان انسانة ساقطة يا رب الواحد يمشي له ساعة عشان حاجة تستاهل وانت جاي للي ما يستاهلش يقول لك انا بدور على المزدرة انا جاي بدور على الوحشين بدور على الخاطئين في عز ألمه رأى اللص اليمين وشده ليه وقال التفتوا إلي فتخلصوا وخلاه بصله وخلص أراكم أنت يا رب اللي تشوفني ده أنا كنت بفتكر إن أنا اللي جاي أشوفك أيوه ايوه زي مين زي نتنائيل جاله فلوبس وقال له يا نتنائيل وجدنا المسيا قال له منين قال له من الناصره قال له يا راجل بيقول حاجه تانية قال له من الناصره يخرج شيء من الصالح عارف قال له ايه تعالى وانظر وجاي نتنائيل لو سالت نتنائيل رايح فين يا نتنائيل يقول له رايح اشوف يسوع ويقف نتنائيل يقول رأيت يسوع يسوع يقول له أبدا يا نتنائيل وأنت تحت السينا رأيتك وانت طفل مربوط في اللفافة وربطنك بالقماشة وبالقماش وحطاك أمك في السلة وربطاك في شجرة التينة وقلبها بيضرب وكنت انت لو صلحت صوت واحد كان زمانك انت وامك اتقطعت رقبتك عارف ما عيطتش ليه يا اسماعيل لان انا كنت بطبطب عليك عارف ما بكيتش ليه لانك انا اللي سكتتك وخلتك نعست ونمت لغاية ما مرت الزوبعة وبسلام وامك قامت وقالت الواد ده اصيل نعس في الوقت اللي كنت هضيع فيه وتري انا اللي شفتك وانت تحت السينا رايتك رأيتك وانت تحت السينة انا شفتك ولكنني سأراكم المولود اعمى لما طردوه بره يقول الكتاب وجدوا يسوع مش وجد يسوع وجد يسوع وحتى في الامثال يقول لك ان الراعي بيدور على ايه على الخراف يترك التسعة وتسعين ويدور على الضال ومتى وجدوا يحمل على منكبيه الله يرانا يا احبائي الله يرانا ولكنني اراكم فتفرح قلوبكم انا عارف ان انا اراكم يعني افضل عين عليك وشايفك لغاية ما رجعك السكة انا شايفك من زمان بس انت لسه ما شفتنيش دلوقتي واول ما تشوفني هتفرح اول ما تشوفني هتفرح ولكنني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم وخلوا بالكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم فرح العالم سهل قوي انك تنزعه قوي قوي ده ممكن الفرح في لحظة يتنقل لجنازة في لحظة وياما سمعت يمكن اخبار عن كده ياما سمعت صدقوني في بلد من البلاد احد العمل صرف الافات علشان يعمل فرح لابنه وقال عايز اعمل فرح يحكوا بيه في العالم كله ما حصلش والفرح يا دوب واحد بيضرب طلقة نار جت في اخو العروس ومات اخو العروس وجت النيابة وجه البوليس وتحولت الدنيا النكد والفرح بقى حزن وما حصلش اقل الافراح فرح العالم فرح زايد وليه هروح بعيد هو انتوا شفتوا فرح احسن من فرح ال- الامير تشارلز سمعتوا عنه الاميرة ديانا اللي لفت العالم كله ولكن انتزع فرحها منها وكانت حياتهم فضايح مش هو ده الفرح فرح الدنيا فرح باطل لكن فرح المسيح فرح ثابت لا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم طب اشمعنى قال لان الفرح الارضي ما يتنقلش معاك لكن الفرح السماوي يتنقل معاك يعني ايه يتنقل وما يتنقلش يعني لما تفرح بذاتك وشكلك الموت هيفصلك عن شكلك لما تفرح بأولادك الموت هيحرمك من أولادك لما تفرح بفلوسك الموت هيفرح هيحرمك من فلوسك لما تفرح بمركزك المادي الموت هيحرمك من مركزك المادي لأن عند الموت الكل يتساوى لكن لما تفرح بالرب الموت مش هيحرمك منه لانك ان عشت للرب تعيش وان مت للرب تموت ان عشت او مت فللرب انت يوحنا ذهبي الفم لما حكموا عليه بالنفس واتنفى للجزيرة ومات هناك في النفس ومحروم فهو ماشي كان صامت وباصص للسماء فبعتت له واحدة أرملة كانت فيها دالة عليه بتكتب له جوابات ويراسلها فقالت له يا أبي أنا رأيتك وأنت خارج تنظر للسماء ولم تتكلم ماذا كنت تفكر يوحنا ذهبي الفم كتب لها وقال لها أنا كنت بكلم نفسي وبقول لها الآتي إن نفتك الإمبراطورة فالأرض كلها للرب ولمسيحه وإن حكمت عليك بالرجم فقد تشبهت بالصفنوت وإن أمرت بقطع رأسك فقد تشبهت بالمعمدان أعظم مواليد النساء وإن حكمت عليك بنشر جسدك فقد تشبهت بإشعياء النبي وإن حكمت عليك بأن يرموك للوحوش فقد تشبهت بدانيال وإن رمتك في النار فقد تشبهت بالثلاث فتية إن حكمت عليك بالصلب فليس لك أن تشب أن تتشبهي بسيدك وإن صادرت كل أموالك فعريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك لو حكموا علي بالموت فيوم الممات خير من يوم الولادة ونهاية أمر خير من بدايته خلاص انسان محدش يقدر ينزع فرحه منه في السجون فرحانين وماشيين متهللين مش بتقولوا في الترنيمة في كل الامم جوه السجون جوه السجون ساكرين وهم جايين داخلين فرحانين بيهللوا وبيرنموا هو ده الايمان لا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منه فرح المادة المادة هتتاخد منك فهتحزن لكن الفرح بالرب ما فيش حاجة تحزنني حتى صحتي لو اتخذت مني هقول كلما أرى هذا الحائط مائلا للسقوط فإني سأفرح لأني سأتقابل مع حبيبي وجها لوجه هتقابل معه وجها لوجه أراكم فتفرح قلوبكم ولما أشوفكم خلوا بالكم في ذلك اليوم لا تسألونني شيئا يا سلام خد النقلة الثانية أول ما أشوفكم وقلوبكم تفرحوا مش هتسألوني حاجة طب واللي ما بيسألش ده إيه؟ خلاص شبع اللي ما بيسألش ده اللي بيقول ومعه فوق الأرض لا أريد شيئا مش عايز مش عايز زمان كنت عايز وعايز وعايز وعايز وعايز وامور كتيرة واللي ما يجيش يزعلني واللي يجي يفرحني دلوقتي في الرب لا نجات تفرح ولا الراحة تزعل لان فرحان بربنا المؤمن ما بيهموش المادة بيدوسها المؤمن عارف ان الجمال العالمي جمال بطال وزاين المؤمن الحقيقي لا تسألونني شيئا مش هتسألوني لان انا هبقى فيكم بالروح القدس وبالروح القدس هتطلبوا انا كلما طلبتم من الاب باسمي يعطيكم كلما طلبتم من الاب باسمي يعطيكم لو خلي بالكم الى الان لم تطلبوا شيئا الله تقول لي ليه يا بونا ده ده احنا طلبنا كتير ما انت ما طلبتش حاجات سماويه انت اللي بتطلبه ارضي يا احبائي جربوها مرة اعتبروني مجنون واسمعوا كلامي صدقوني جربوها مرة سيب طلباتك الارضية وما تسألش فيها واطلب الطلبات السماوية واتفرج الطلبات الارضية هو هيعمل فيها ايه اتفرج انا بيعجبني بولس الرسول بيتكلم وبيقول لهم انا في سلاسل وبذكركم في قيودي وبيتكلم وهو في السجن وفي عز الضلمة واحد في السجن ويبعت جواب للكنيسة المفروض يقول لهم ايه صلوا لأجلنا قالها بس قال صلوا لأجلي عشان يفك ربنا ضيقتي صل لأجلي عشان ربنا يرضي المتوليين علينا ويخرجونا من السجن لا عارفين بولس يقول ايه صلوا لأجلنا لكي يعطينا الله كلمة عند افتتاح الفم هو بس ده اللي يهمك ايوه صلوا لي ان ربنا يديني كلمة اول ما اقف اكلم الناس في السجن بره السجن يديني كلمة عند ما افتح فمي طب وسجنك انت مش مشكلتي دي مشكلته هو مشكلته هو ولولا السجن ما كانتش وصلت لنا رسائل بولس ال 14 وتفتكروا يعني ربنا بيشتغل كده تفتكروا بولس لو ما دخلش السجن ولا يوم بدل ما يكتب رسالة روميا كان راح عمل ايه زار روميا وزار كورنث وزار بلاد كتير وكنا هنيجي دلوقتي نقول لكم يا جماعة بولس زار 14 دولة قال ايه نقول ما نعرفش ويتناقل ده يقول كلام وده يقول كلام لكن اتكتبت الكلمة الله ليه طرق الله ليه تصرفات الله ليه اعمال يا احباء عشان كده الى الان لم تطلبوا شيئا باسمي اطلبوا تاخذوا ليكون فرحكم كاملا مش الفرح الناقص فرح العالم فرح ناقص لكن الفرح بالله هو الفرح ايه الكامل نقل نقله ثانيه فكلمتكم بهذا بأمثال ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال بل أخبركم عن الآب علانية أشرح الحتة دي وبس عشان عارف الوقت راح فكلمتكم بهذا بأمثال ولكن تأتي ساعة حين أكلمكم عن الآب علانية ليه الرب يسوع كان بيتكلم بأمثال عارفين ليه لا لو تكلم علانية الشيطان هيكتشف لاهوته ولو الشيطان اكتشف لاهوته مش هيطلبوه لان في ايه بتقول لانهم لو عرفوا لما طلبوا رب المجد لانهم لو عرفوا لما طلبوا رب المجد طب واتكلم بامثال ليه قال انتوا الامثال هشرحها طب امال بتتكلم بامثال عشان خاطر مين قال عشان خاطر ابليس اشمعنى اصل ابليس عامل نفسه ابو العرير اي مثل يفهمه اي اشاره يفهمها قاعد نافش ريشه على الناس واحد يضرب مثل كده الشيطان يفسر له معناه فقال له طيب هكلمك بالامثال وهكلمهم بالامثال لا انت هتفهم ولا هم هيفهموا بس هم انا ايه هعرفهم في الاخر لكن انت هيثبت جهالتك الم يجهل الله حكمة هذا العالم حكمة العالم بالنسبة لله تعتبر جهال عشان كده بيقول قد كلمتكم بامثال انا بكلمكم بامثال والامثال اللي كلمنا بيها مش معنى بسيط معنى عميق ليه معنى ولغايه دلوقتي الروح القدس كل يوم يشرح لنا شوفوا اي مثل شوفوا العذارى الحاكمات والجهلات لغايه قريب الناس كانوا بيفتكروا العذارى الحاكمات والجهلات يعني الناس الحلوين والناس الوحشين اثاروا الخمسه اللي هم الخمس حواس الخارجيه والخمس حواس الداخليه يعني يا تعيش بالخمسه الجاهلين اللي اتولدت بيهم من ابوك وامك يا تعيش بالخمسه الحكماء اللي اتولدت بيهم من المعموديه عايش بمين من الاثنين السمع والنظر والشم واللمس والتزوج اهو دول خمس عذارى منهم خمسه جاهلات اللي هم عايشين حسب الجسد ومنهم خمسه حكمات الحواس اللي عايشه حسب الروح من حسب الجسد يحصد ايه فسادا وحسب الروح يحصد ايه حياه ابديه وابتدى المثل يوضح معناه يوضح لنا ان في ولاده ثانيه في انسان جديد هيتولد جديد فيا في صوت هيصرخ ويقول ان الاشياء العتيقه قد مضت هو ذا الكل قد صار ايه جديدا في حاجه بتقول ان الفكر سيتجدد حسب فكر المسيح في كل هذه الامور عشان كده بيقول قد كلمتكم بامثال لكن هتاتي ساعه حين اخبركم عن الاب علانيه خلوا بالكم هتأتي ساعة أكلمكم عن الآب علانية إمتى كلمهم عن الآب علانية بعد القيامة هو قعد أربعين يوم ليه علشان يشرح لهم أسرار الملكوت يقول لهم فاكرين المثل الفلاني اللي قلته ده كان معناه كذا كذا كذا كذا انا متصور للشيطان كان بيتحضر يقول ازاي دي عدتني ازاي دي فاتتني فاكرين لما قلت لكم حبة الحنطة ان ما كانتش تقع في الارض وتموت ما تجيبش ثمر سمعها الشيطان وما فهمش حاجة فاكرين لما قلت لكم حتى قلت على الصليب إليا إليا لما سبقتني يعني إلهي إلهي لما سبقتني فاكرين الشيطان كان بيقول لهم ايه اهو بينادي ايليا خلي ايليا ينزل له ده ده انا كنت بقول للمزمور 22 تعالوا نقراه مع بعض كده اقروا لقبوا يدي ورجلي وعلى لباسي الف قرعه انا بكلمكم علانيه عن الاب عن اللاهوت عن الله الظاهر في الجسد حين اكلمكم عن الاب علانيه في ذلك اليوم تطلبون باسمي ذلك اليوم بعد ما كمل لهم ختم الكلام بايه بحلول الروح القدس اول ما لبسوا هو من الاعالي خلاص عرفوا اسم يسوع شفتوا بطرس ويوحنا لما راحوا للراجل اللي عند باب الجميل وبيقول لله حيث ليس لي فضة ولا ذهب لكن الذي لي إياك أعطيه باسم يسوع الناصري قم وامشي ولما صنع المعجزة الناس طبعا عملت ايه؟ انبهرت بيهم ياه شوفوا العظمة شوف بطرس يقول لهم بطرس يقول لهم ايه لماذا تنظرون الينا كأننا بقوتنا او تقوانا يعني لا قوة مننا ولا قداسة فينا الله مجد فتاه يسوع يسوع هو اللي تمجد احنا ضعاف في ذلك اليوم تطلبون باسمي ولست اقول لكم اني انا اسال الاب من اجلكم اوعوا تفتكروا ان انا اسال الاب اوعوا تفتكروا ان انا رايح اسال الاب لان انا والاب واحد ده انا جيت اعلن لكم فكر الاب لان الاب نفسه يحبكم والاب ارتباط محبته بينا لاننا احببنا المسيح وامنا انه من عند الله خرج واتى الى العالم وسيترك العالم ويذهب الى الاب ثم ياتي لياخذ كنيسه والله قادر ان يبارك حياتنا بكل بركه سماويه ويعطينا ان نحيا المسيح يسوع العامل فينا وبنا له كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين. امين الليلويا زكتا باتريكي
Iisus de Hristos, izmoli moj, vjaru mari, dek najnim te kirini, a Iisus tem dekle, a tek sotemon. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eflogison, amin esoi, roi, esoi, roi, timateni ekoni, evon komdien.
لخريستوس بنوته أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطينا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك تأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين آه، في واحد بيسأل سؤال بيقول آه، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك هل هذه الآية يقصد بها نفسه أم الله أرجو التفسير لا طبعا يقصد بها الله ما يقصدش بيها نفسه لان هو عارف ان عمره ما هيوصل ايه الملكوت لكن عارف ان المسيح هيروح فين فزي ما يكون بيقول له لما توصل لملكوتك ابقى افتكرني لان صاحب السؤال افتكر متى جئت يعني لما انا هاجي في ملكوتك افتكرني لان ما دام هو وصل لملكوته يبقى مش هيوصل الا اذا كان ايه الا اذا كان فاكره صح ولا لا ولا هيوصل ويقول له لا ارجع تاني فبيقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك ونقدر نقول ان اللص اليمين اتقى هذه المعلومة من عدة اسباب السبب الاول هو كان زي اللص الشمال بيجدف على المسيح الكتاب المقدس يقول اللصان كان يعيرانه يعني اللصين كانوا بيعيروه فبيقول اللصان كان يعيرانه وبعدين وهم بيعيروه والناس بتشتمه اول خطوة وجهت قلب اللص ان سمع يسوع بيقول يا ابتاه اغفر له فتصور لما واحد بيقول بينادي لمين بينادي لابوه فهو بيبص افتكر ان ابوه وسط الناس ما لقاش في وسط الناس ابوه لان كل الناس ايه بتشتم فيه فبص عليه لقاه باصص فين باصص لفوق فقال الله يعني انت ابن مالك السماء وبعدين لقى مكتوب على راسه يسطا يسوع الناصري ملك اليهود يبقى ملك والملك دايما ابن ايه ابن ملك وبعدين ابوه فين في السماء فالحتتين دول ساعدوه قال له طيب انت دلوقتي اول ما هتخرج روحك هتوصل لمملكة ابوك يا ترى مملكة ابوك اللي هي مملكتك فبيقول له يا ترى لما توصل لمملكتك هتفتكرني اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك يبقى تقع اذكرني على الرب اللي يوصل مش هو اللي ايه اللي يوصل برضه صاحب السؤال بيقول ارجو انك تكمل لنا مزمور 69 69 ده اللي بنيناه في اسبوع الالام وكملناه خلص وموجود مع الاخ كمال يعني ممكن يوضبه ويجيبه باقي باقي الشرايط توصل وعلى فكرة بالمناسبة خلصت برضو شرح سفر اعمال الرسل اعمال الرسل 28 اصحاح خلص كام شريك 60 لغايه دلوقتي 60 شريط لغايه دلوقتي هم اللي خلصوا وبرضه موجودين اللي يحب يحجز واحد بيسأل سؤال بيقول قضيت عمري كله في مشغوليات العالم الفاني ونويت اني لما اطلع على المعاش ابدا حياتي مع ربنا وفعلا ربنا طول باله عليا وطلعت على المعاش فمش تريح الخمس سنين الاولى من المعاش وبعد كده تبتدي مع ربنا ولا تعمل ايه واريد ان ابدا مع يسوع فماذا افعل كل ما تنصحني به ساعمله لان مشتاق للحياه مع ربنا بعد كل هذه هذا الاهمال البالغ شوف انت المفروض تبدا بقوه كونك انك تقول انا هبتدي بعد ما اطلع المعاش يعني ما كانش فيه اشتياق في قلبك لمين لربنا واللي خلى ربنا صبر لك لما تطلع على المعاش لان هو فيه اشتياق لقلبه لخلاصك يبقى كن صبر عليك الفترة دي كلها يعني هي علامة حبه الكبير ليك اعلان محبته الكبيرة ليك اعلان محبته الكبيرة ليك دي نمرة واحد نمرة اتنين انا دايما اقول ان ربنا اللي بيبدأ فيا مش انا اللي ببدأ يعني تعالى وخد ثلاث خطوات الخطوة الاولى افتح الكتاب المقدس وعيش كلمة ربنا النقطة الثانية ابدأ الصلاة النقطة الثالثة صاحب القديسين يعني ايه صاحب القديسين يعني خلي ليك اصدقاء من بتوع ربنا خلي ليك اصدقاء من بتوع ربنا انا دايما اقول الانسان لما يصاحب القامات العالية هي... هيعلى معاهم لما يصاحب القامات العالية هيعلى معاهم وعلى فكره في الامور المادية لما تبص للي اعلى منك تتعب لكن في الامور الروحية لما تبص للي اعلى منك تستريح يعني شوف شوف قامات عالية وحاول تقلدها وحاول تعاشرها ومن عشر القوم اربعين يوم صار منهم تبص تلاقي ناس بيحبوا ربنا قلبهم بالتهت في حياة الصلاة في اشتياقات لله لما انت تتصادق مع الناس دي قلبك كله هيتوجه لمين هيتوجه لربنا عشان كده اقرا الانجيل عيش الكتاب المقدس يعني والراجل اول ما يبدا الكتاب المقدس على طول ودنه هتنفتح وقلبه هتنفتح التلاميذ في بدايتهم يقول لك فتح اذهانهم ليفهموا المكتوب وبعدين يقول لك وفتح الرب قلب ليبيا فتح الرب قلب ايه ليبيا فنمرة واحد ابدأ بكلمة ربنا ابدأ بالانجيل وبعدين عيش الصلاة تقول لي اصلي ازاي قبل صلاتك العادية هتوصل للصلاة الروحانية ده قالها الانبا الظلم قال له واحد بيسأله بيقول لي يا ابي كيف انتقل من الصلاة الضعيفة للصلاة القوية قال له بالصلاة الضعيفة هتصل إلى الصلاة القوية يعني ابدأ ابدأ على قد مقدرتك وعلى قد معرفتك ويكون عندك النية ويكون عندك الاتجاه وتكون حاطط ايدك على المحراث وما تبصش وراك وهتبتدي النعمة تستلمك خطوة بخطوة واحد بيسأل سؤال بيقول في متى 13 57 قال لهم يسوع ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته ما معنى هذه الآية وما نوعية الجسد الذي اتخذ السيد المسيح أثناء وجوده على الأرض يعني ده عبارة عن إيه سؤالين مش سؤال واحد السؤال الأولاني ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه ده معروف مش محتاج لتعريف ليه دايما الإنسان في وطنه بلا كرامة لأن الناس اللي عايش وسطيهم شافوه وهو طفل الناس وهو, وهو عايش وسطيهم شافوه وهو طفل يعني أنا لو روحت بلدنا أهل بلدنا الناس الكبار شافوني وأنا عيل وأنا بلعب في الشارع وأنا بجري وأنا بتشاقى فتبص تلاقي دايما البشر الصورة الأولى معمولة إيه؟ منطبعة في ذهنهم واللي خلى الرب يسوع قال الكلام ده لما جم وقالوا ان ده يسوع ابن الله قالوا ليه مش ده ابن النجار اللي اسمه يوسف مش ده النجار اللي ابوه اسمه يوسف وامه اسمها مريم مش ده اللي كان عايش في المحل صبي وبيشتغل شبابيك وبيبان ويعمل طبليات وكراسي وبيشتغل نجار النهار كله يشتغل ماسك المنشار والمنقار وبيشتغل هل هو النجار ده ابن الله عشان كده رب يسوع قال لك ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه يعني بين أهل عشان كده دايما في الوطن بتاع الإنسان ما بيبقالوش كرامة عشان السبب إنه نشأ في وسطهم كطفل لكن الناس اللي بيتقبلوه يعني انتوا ما شفتوني كاهن يعني ما شفتونيش قبل كده فهم شافوا الصورة الأخيرة فخارج المنطقة شافوا إن ده ابن الله فالنفس بتستقبل إيه؟ ابن الله عشان كده يسوع ما قدرش يعمل آية واحدة ولا معجزة في بلده اللي هي في النصرة وفي وسط أهله يقول لك لأنهم لم يكونوا يؤمنون به وعلى فكرة كانوا بيعتبروه إيه؟ مختل العقل كانوا بيقولوا ده مخه ضارب يعني ده مختل العقل يعني مخه إيه؟ مخه ضارب لكن بعد الإيمان الحقيقة شوف يهوذا يهوذا ده من ضمن عيلته ويعقوب الكبير اللي كتب رسالة يعقوب ده من ضمن عيلته لأنهم أولاد خالته شوف يهوذا لما يقول لك يهوذا عبد ليسوع المسيح يعني شوف الإيمان رفع الإنسان إزاي واحد بيسأل سؤال بيقول إن الإنسان كثيرا ما يسقط في الخطية ويبعد عن الله والرب يقول ارجعوا الي فارجع اليكم فكيف نرجع الى الله ان لم يرجع الله الينا لكي نرج يرجعنا اليه بمعنى ان الذي يبدا اولا هو الله ام الانسان الرب يقول لانكم بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا اذا الانسان لا يستطيع ان يرجع الى الله بدونه ولكن الله هو الذي يرجعنا إليه وحتى لكي يطلب الإنسان التوبة يحتاج أن تلمسه تلمس النعمة قلبه ما هو موقف الله من الرافضين له والمقاومين له والمدمنين لعمل الشر والعاجزين عن القيام من السقوط في الخطيه هل يتركهم الله لأنفسهم أم يساعدهم لخلاص نفوسهم كيف هل لا يستطيع الله بكلمة واحدة من فمه أن يجعلني قديس لكي أدخل ملكوت السماوات إنه يستطيع إذا لماذا يتركنا الله لكي أجاهد وأتألم على الأرض عجبني السؤال ده شوفوا يا أحبائي صاحب السؤال الحيرة اللي وقع فيها وقعوا فيها كتير من القديسين العظماء لدرجة ان المرنم في المزمور يقول له حتى متى تنساني يا رب الى الانقضاء حتى متى تصرف وجهك عني هل ربنا بينسى هل ربنا ده بيقول ان نسيت الام رضيعها انا لا انساكم يقول الرب ان نسيت الام رضيعها انا لا انساكم يقول الرب لكن يا احبائي اللي انا عايز اقوله ان التوبة او الخلاص هي دعوة من الله واستجابة من الانسان اقول تاني هي دعوة من الله واستجابة من الانسان اوعى تفتكر انك يوم ما تيجي لربنا انت اللي جيت له لا ده هو اللي دعاك وقال لك تعالى ولو قعدت تدقق كتير تقول انا جيت ربنا مثلا يوم واحد تمانية تمانية وتسعين عارف ربنا دعاك امتى يمكن من عشرين تلاتين سنة كل يوم يناديلك كل يوم يناديلك بس انت ابتديت تسمع وتجيله يوم واحد تمانية فهي دعوة من الله وانا قلت مرة في عظة من العظات لما هتخرج من الجسد هتلاقي ربنا وجه لك يوريك المرات اللي وجه لك الدعوة فيها ولا يقل عن اثنين ثلاثة مليون مرة ربنا وجه لك الدعوة اثنين ثلاثة مليون لا يعد لان كل لحظة بيصبر علينا فيها ربنا بيدعونا ويكفي ان ربنا مش انت اللي بتجيله هو اللي بيجيلك والدليل على ذلك ان هو بيقول انا واقف على الباب اقرع يبقى مين اللي بيخبط مش انت اللي جاي تخبط انت جاي تخبط بعد ما هو خبط على بابك ودخل فلما دخل عندك قال لك تعال لما دخل عندك قال لك تعال بيتك ضيق وبيتك كرب وبيتك ضعيف تعال معايا في بيتي وراح نقلك لبيته عشان يفرحك يبقى اذا هي دعوة من الله لكن صاحب السؤال بيقول ليه ربنا بكلمة واحدة يرجعني هل ممكن ربنا يخليني قديس بكلمة ايوه ممكن بس مش هيخليك قديس ما يخليكش ابنه امال يخليك ايه يخليك في هيئة ملاك واذا كنت في هيئة ملاك تبقى في هيئة ايه خدام مش في هيئة ابن لان هو لما خلق الملائكة خلقهم ايه قديسين خلقهم قديسين الملائكة القديسين القداسة بتاعت الملائكة اتوجدوا فيه هم خلقوا والشيطان لما اتكبر اتكبر من ذاته وقلب قداسته الى نجاته بكبرياء نفسه وبضياعه لكن انت صورة الله وبما انك صورة الله يبقى لازم الصورة تبقى تبقى النص ليه للأرض الصورة تبقى النص النص للأرض صاحب السؤال ده عمل زي واحد راح لرسام وقال له ارسم له صورة فلما جه يرسم له الرسام صورة قال له ممكن ليا طلب للرسام قال له ايه قال له ممكن تعمل عينيا خضراء وشعري اصفر ووشي ابيض وشكلي جميل عارف الرسام يقدر ولا لا يقدر يروح عامل له صورة جميلة ويقول له اتفضل وياخد الصورة ويروح هذه صورتي الناس هيضحك عليه يقولوا لا لا صورتك ولا تعرف روح ارميها بقى بره امال ازاي تطلع صورتك صورتي لازم تكون ايه صدق النص مننا فربنا خلقنا على صورته بما ان ربنا حر يبقى لازم احنا يبقى عندنا ايه لو سحب مننا ربنا الحرية يبقى الصورة ايه اتغيرت يبقى الصورة اتغيرت لو سحب الله من الإنسان الحرية يبقى الصورة يا أحبائي اتغيرت عشان كده هو ربنا ادانا الحرية بما ان الله عارف للخير والشر فلا بد ان الانسان يكون ايه عارف للخير والشر وده اللي قاله ربنا بعد ما سقط ادم قال هو ذا الانسان صار كواحد منا عارفا ايه للخير والشر طب بس الانسان اللي هو صورة الله عارف للخير والشر هو صورة لكن الاصل نور لكن الصورة تراب فاذا الصورة ضعيفة يبقى بلا شك ان الصورة هتقع في الشر اكتر من ايه من الخير قال لك انا اقدر اسندها واقدر اديها طبيعتي الالهية واقدر اديها قوة وهي تراب زي ما هي لغاية ما توضح الصورة وتوضح الصورة والانسان الترابي يقدر يمجد الله من خلال الضعف الانسان الترابي يقدر يمجد الله من خلال الضعف يبقى اذا احنا ما نسألش ليه ربنا يخلينا فاكرين نمرة اثنين الجهاد كلمة اجاهد الجهاد ده عمل يا احبائي لذيذ جهاد يعني ايه كلمة يجاهد يعني ايه يعني يعمل كلمة يجاهد تساوي كلمة ايه يعمل العمل ده من المميزات الحلوة انتوا ليه بتفتكروا ان العمل هو الانسان بيكره العمل ليه ها عشان الفشل على فكرة الانسان بيخاف من العمل عشان ايه الفشل لكن لو الانسان بيعمل عمل ويكون عمله ناجح بيبقى ايه بيبقى مبسوط بيه وبيبقى فرحان ومما يدل ان الانسان محتاج للعمل ان الانسان بمجرد ما بيطلع على المعاش بتلاقي نفسيته ايه تعبت ومتضايق وزهقان ويقول لك الانسان الجدع بيعمل ايه يروح يدور على شغل ولما تيجي تقول له طب بتشتغل ايه محتاج يقول لك لا مش عشان الفلوس مش محتاج لفلوس انا معايا فلوس تقضيني طب ما بتشتغل ليه لان باجي كياني في العام باجي كياني في العام الانسان ده اتخلق عشان يعمل ام بنطون يصب الرهبان لما حد يترهبن ويتوحد لقى حته ايه العمل تعب تعب ونفسيته تعبت لغايه ما ظهر له الملاك وقال له يا انطونيو سبب تعبك انك ما بتعملش بتصلي بس والكتاب بيقول من لا يعمل لا ياكل فقال له اعمل زيي فبص لقاه قاعد وجايب الخوص اللي هو بتاع النخل وبيعمل ايه مقاطف ابتدى الاب انطونيو يجيب الخوص ويشتغل المقاطف ويبيعها وكمان هيعمل ايه يجيب الاكل بتاعه ويعيش على هذا العمل عشان كده العمل حاجة مهمة واحد من الرهبان راح للانبا انطونيوس وقال له قال لهم وهو لا لابو مقار وقال لهم ايه قال لهم انا جاي اتوحد يبقى لازم اصلي ال 24 ساعة فلما دخل واترهبن جم يوزعوا له العمل قال لا انا مش جاي عشان اشتغل لو كنت عايز اشتغل يبقى كنت اشتغلت في العالم طب خد شوية الخوص دول اصفرهم قال لا انا الاجبية وبس فالانبا ابو مقار قال لهم طب خلوه يدخل الكنيسة وادوا له الاجبية وبلاش ما تدروش اي حاجة فدخل الكنيسة وادوا له الاجبية وقال لهم عمل الوحيد هو الصلاة قالوا له خلاص سابوا يصلي جه الظهرية اكلوا الرهبان وما بعتلوش هو قاعد في الكنيسة منتظر جه المغربية ما حد يتسأل فيه وبعدين طلب قال انا عايز اقابل الابو مقار عايز اقابل ابو مقار فقال له تعال عايز ايه قال انا لا غدوني ولا عشوني ولا اكلوني يا حبيبي انت ما قريتش في الانجيل ان من لا يعمل لا ياكل انت رفضت انك تعمل يبقى تاكل ازاي عايز تاكل اعمل اشتغل يبقى هنا كان العمل فاذا كان الرهبنه فيها عمل عشان كده لما نيجي نقول ايه هو الجهاد الجهاد هو عمل الانسان يعمل واوعوا تفتكروا ان في الابديه مش هنعمل لا هنعمل والدليل على ذلك ان هناك هنعمل بيقول هنا الامين هنا في القليل اقيموا على ايه على الكثير يعني هناك عمل على مستوى ايه على مستوى اعلى لكن اللي بيخلي العمل دمه تقيل الفشل الفشل الخساره الخوف من الخسارة والخوف من الفشل ده اللي بيخلي العمل ده متقيل لكن تعرف الإنسان اللي بيشتغل وعمله كله ناجح ناجح ناجح بتلاقيه ما بيكلش منين من العمل بتاعه واحد بيقول نحب ان نعرف معنى كلمة سأرسل انا من عند الاب ينبثق وبعدين بيقول ما معنى كلمة ينبثق وما الفرق بين الارسال والانبثاق الارسال خارجي لما واحد يرسل حاجة يعني بيبقى ارسال ايه خارجي لكن الانبثاق يخرج منه ويبقى فيه يخرج منه ويبقى فيه ودي ما تتدخ- ما تنطبقش الا على ايه على الاقانيم الثلاثه فكلمه من عند الب- الاب ينبثق يعني يخرج منه وفي نفس الوقت ايه فيه موجود فيه زي ايه بالظبط زي الفكره يقول لك الفكره دي انبثقت الفكره دي انبثقت منين من عقلي اول ما الفكره طلعت من فكري عملت ايه كتبتها كتبتها على الورق وبقيت رساله وبعتها وارسلتها والناس قرتها يبقى الفكره انبثقت وايه وخرجت وفي نفس الوقت ما زالت ايه ما زالت موجوده الفكره ما زالت موجوده في الفكر لكن الرسول يخرج دون ان يكون يعني الرسول دي حاجه منفصله لما واحد يبعث احد الرسل الرسل الاثنى عشر او او السبعين رسولا دول خرجوا علشان يعملوا وهيرجعوا في خروج وفي رجوع يقول لك ولما رجع الرسل حدثوه بما ايه بما فعلوا لكن الروح القدس ينبثق يعني يخرج منه وفي نفس الوقت ايه يبقى فيه احنا وصلنا في اصحاح 16 آية 22 من إنجيل القديس يوحنا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قلنا في المرة اللي فاتت ولكنني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم. وقلنا ليه قال أراكم؟ ما قالش تروني رغم ان الكتاب المقدس بيقول فرح التلاميذ اذ راوا الرب فهم راوه ولا هو اللي راهم هو اللي راهم الاول هو اللي راهم الاول ولكنني ساراكم وكلمة أراكم لما واحد يقول أراك يعني معناها بيدور عليك صح ولا لا؟ لما انت تكون عايز واحد في وسط الزحمه وتقعد تبص كده مالك تقول اصل فلان مش شايفه اهو شفته يبقى كلمه شفته رايته يعني معناها ايه؟ انت بتدور عليا يبقى ربنا دايما بيدور علينا ربنا دايما هو البداء احفظوا الحته دي لان الحته دي هتفرح قلوبكم الحته دي هتفرحكم وهو قالها بمنتهى الصراحة في آية من الآيات لستم أنتم اخترتموني بل أنا الذي اخترتكم ليه بيقول الحتة دي ليه بيقول أراكم لأن الشيطان بيجي ويقول لك وهو أنت شكل ربنا يشوفك ده أنت منظرك أصحابك قرفوا منه وقرايبك زهقوا منك وزي ما قالت عروس النشيد بنوا أمي غضبوا عليا يعني اقرب ما ليا اخواتي بنو امي اللي هم مين اخواتي كرهوني بنو امي غضبوا عليا يعني اخواتي كرهوني ما بيحبونيش فاذا كانوا اقرب ما ليا كرهوني يبقى ربنا لا لا لا لا, لا. يجي الشيطان يقول لك ده ربنا عيناه اطهر من ان تنظر ايه الشر هيبص الواحد زيك يا خاطي ايوه بص للعشار وبص للي امسكت في ذات الفعل ومشي على رجليه ست ساعات عشان واحدة ساقطة ست ساعات عشان إنسانة ساقطة يا رب الواحد يمشي له ساعة عشان حاجة تستاهل وانت جاي للي ما يستاهلش يقول لك انا بدور على المزدرة انا جاي بدور على الوحشين بدور على الخاطئين في عز ألمه رأى اللص اليمين وشد ليه وقال التفتوا إلي فتخلصوا وخلاه بصله وخلص أراكم أنت يا رب اللي تشوفني ده أنا كنت بفتكر إن أنا اللي جاي أشوفك ايوه ايوه زي مين زي نسمعيل جاله في لبه وقال له يا نسمعيل وجدنا المسيا قال له منين قال له من الناصره قال له يا راجل بقول حاجة تانية قال من الناصرة يخرج شيء من الصالح عارف قال له ايه تعالى وانظر وجاي نسمعيل لو سألت نسمعيل رايح فين يا نسمعيل يقول له رايح اشوف يسوع ويقف نسمعيل يقول رأيت يسوع يسوع يقول له أبدا يا نسمعيل وأنت تحت التينة رأيتك وانت طفل مربوط في اللفافة وربطنك بالقماسة وبالقماص وحطها في امك في السلة وربطاك في شجرة التينة وقلبها بيضرب وكنت انت لو طلعت صوت واحد كان زمانك انت وامك اتقطعت رقبتك عارف ما عيطتش ليه يا اسماعيل لان انا كنت بطبطب عليك عارف ما بكيتش ليه لانك انا اللي سكتتك وخلتك نعس ونمت لغاية ما مرت الزوبعة وبسلام وأمك قامت وقالت الواد ده أصيل نعس في الوقت اللي كنت هضيع فيه وتري أنا اللي شفتك وأنت تحت السينا رأيتك رأيتك وأنت تحت السينا أنا شفتك ولكنني سأراكم المولود أعمى لما طردوه بره يقول الكتاب وجدوا يسوع مش وجد يسوع وجد يسوع وحتى في الامثال يقول لك ان الراعي بيدور على ايه على الخراف يترك التسعة وتسعين ويدور على الضال ومتى وجدوا يحمل على منكبيه الله يرانا يا احبائي الله يرانا ولكنني اراكم فتفرح قلوبكم انا عارف ان انا اراكم يعني افضل عين عليك وشايفك لغاية ما رجعك السكة انا شايفك من زمان بس انت لسه ما شفتنيش دلوقتي واول ما تشوفني هتفرح اول ما تشوفني هتفرح ولكنني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم وخلوا بالكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم فرح العالم سهل قوي انك تنزعه قوي قوي ده ممكن الفرح في لحظة يتنقل لجنازة في لحظة وياما سمعت يمكن أخبار عن كده ياما سمعت صدقوني في بلد من البلاد احد العمد صرف الافات علشان يعمل فرح لابنه وقال عايز اعمل فرح يحكوا بيه في العالم كله ما حصلش والفرح يا دوب واحد بيضرب طلقة نار جت في اخو العروس ومات اخو العروس وجت النيابة وجه البوليس وتحولت الدنيا النكد والفرح بقى حزن وما حصلش أقل الأفراح